مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن إن علاقة الله بالإنسان هي قصة حب الله أحب الإنسان قبل أن يوجد من أجل هذا أوجده وتولاه بالرعاية من فرط هذا الحب أيضا ويريد أن علاقة الإنسان بربنا تكون علاقة محبة قبل كل شيء مش مجرد شكليات أو مظاهر من بره وعايزين نتكلم النهاردة تعليق على هذا الموضوع إن هذه المحبة للأسف كثيرا ما تكون من جانب واحد للأسف يعني نشرح الموضوع أول حاجة نقولها إن الله هو البادئ في كل علاقة روحية والبادئ في كل محبة الله هو الذي بدأ فكون علاقة مع أبينا آدم وأمنا حواء وأعطاهم البركة وأعطاهم السلطة وأعطاهم صورته ومثاله والله هو الذي بدأ بالعلاقة مع أبينا نوح وسلمه مسؤولية كبيرة وأنقذ العالم به في الفلك أنقذ بقية تعمر الكون بواسطة الفلك وبأبينا نوح والله هو الذي بدأ أيضا مع أبينا إبرام وقال له اترك هذا الوسط الشرير واذهب إلى المكان اللي أنت موجود فيه وهناك أباركك وأجعلك بركة وتتبارك بك جميع قبائل الأرض لا آدم هو اللي بدأ ولا نوح هو اللي بدأ ولا إبرام هو اللي بدأ اللي بدأ هو ربنا بيكون علاقة كذلك الله هو الذي بدأ مع كل الرسل والأنبياء كل الدعوة التي وصلت إلى تلاميذ السيد المسيح له المجد كان هو صاحب الدعوة فيه وكان هو البادئ في العلاقة هو اللي بدأ وقال لمتى في مكان الجباية تعال اتبعني وهو الذي بدأ مع بطرس وأندراوس ويوحنا وأخيه يعقوب وقال لهم تعالوا أجعلكم صياد الناس هو اللي بدأ هو اللي بدأ مع نثانائيل هو اللي بدأ مع أرمية وقال له قبلما صورت في البطن عرفته ودعاه أن يكون نبيا للشعوب هو اللي بدأ مع يوسف الصديق بالأحلام والوعود وانت ايضا لما تدور في حياتك تلاقي ربنا هو اللي بدا معاك وجايز كل مره تنهي العلاقه معاه هو ربنا برضو الذي يعود ويبدا العلاقه معاك ده بل ان ربنا هو اللي بيبعت خدامه لكي يدعوك الى التوبه بولس الرسول بيقول نسعى كسفراء نقول ايه تصالحوا مع الله هو سفير من ربنا سفير في سلاسل وبيدعو الناس انهم يصطلحوا مع ربنا الله هو البادئ باستمرار كل الاشخاص اللي تابوا ربنا هو اللي بدا معاهم طريق التوبة هو الذي عرف الناس سبل الحياه هو اللي بينير للكل غير ان الاسماء الطيبه التي ذكرناها حينما دعاهم الله استجابوا له ولكن في اشخاص ربنا يدعوهم ولا يستجيبون بتكون محبه الله من جانب واحد ربنا بيحب الناس لكن الناس ما بتحبوش بنفس الطريقه ربنا هو الذي يسعى الى خلاص الناس ويريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون لكن للاسف محبه من جانب واحد مفيش استجابه ده ربنا في مره قال مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم محبة من جانب واحد ربنا بيمد ايده يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم بيقول انا واقف على الباب واقرع اللي يفتح لي ادخل وابدا معاه حياه روحيه لكن في ناس ما بيفتحوش زي عذراء النشيد اللي قرع الله على باب قلبها فقالت غسلت قدمي فكيف اوسخهما خلعت ثوبي فكيف البسه يعني مش كل حد بيستجيب لدعوه ربنا هي محبه من جانب واحد وربنا ياما اتكلم في هذا الموضوع من أمثلة هذا الكلام ما ورد في أرمية إصحاح اتنين قال إيه؟ قال تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبار مشققة لا تضبط ماء تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء يبقى ربنا هو البادي بالحب هو الذي اوجد لهم هذا الماء الحي لكن هم مش عايزين زي ما قال المسيح لليهود كم مرة أردت ولم تريدوا يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا عجيب إن الله يريد ونحن لا نريد محبة من جانب واحد نفس الوضع في نشيد الكرمة اللي ورد في سفر أشعية ربنا بيقول أنا غرست كرم عملت كل الأشياء الصالحة لي انتظرت أن يصنع ثمرا فلم يصنع كان عناية من جانب واحد مفيش استجابة أبدا حكاية الجانب الواحد دي موجودة في أمثلة كثيرة جداً خدوا مثال شاول الملك يطلع ايه شاول الملك ده ما كانش حاجة أبدا ما كانش حاجة أبدا وكان من سبط بنيامين وربنا سمح ان شاول ده يبقى ملك وارسل اليه صموئيل النبي فمسحه ملكا وصب عليه من الدهن المقدس ومش بس كده وانما حل عليه روح الرب فتنبا لدرجه الناس قالوا اشاول ايضا بين الانبياء وبيقول الكتاب في صمويل اول عشره اصحاح عشره الاصحاح الخاص بمسحه ملكا بيقول وكان حين ادار كتفه انه صار شخصا اخر بقى ليه قلب آخر هل سلك شاول بالحب الذي قدمه له الله أبدا وتمرد على ربنا ومشي على حسب مزاجه استقل عن الله دايما التعبير ده ربما انا لما شرحت لكم قصه شاول الملك قلت لكم غلطته انه اراد ان يستقل على الله ومشي على مزاجه فماذا كانت النتيجه يقول الكتاب ان روح الرب فارق شاول وبغته روح رديء من قبل الرب وانتهى شاول وهلك ليه هلك لان محبه الله له كانت من جانب واحد ما كانش فيه استجابه داخليه لعمل الله تاكدوا من هذا الامر ربنا يحب الناس جميعا ولكنه لا يرغم الناس على محبته بيحب الناس لكن لا يرغمهم على محبته ففي ناس بيسيبوه بيسيبوه بيقول لك ايه الكتاب ان النور اضاء في الظلمه وبعدين والظلمه لم تدركه والظلمه ايه لم تدركه وبيقول ان احب الناس الظلمه أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة الإنسان الشرير بيحب الظلمة علشان في الظلام يدبر ما يشاء دون أن يراه أحد بيحب الظلمة أكثر من النور وإذا كانت الظلمة تعبر عن الخطية فيبقى الناس بيحبوا الخطية أكثر من ربنا ربنا عايز كل واحد لكن مش كل واحد بيعوزه ربنا بيحب الناس لكن الناس لا يبادلونه الحب الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله يعني الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله يعني ما فيش الحب المتبادل ربنا بيجي لخاصته لكن ما فيش نفس الحب يفكرنا الحكايه دي بالقصه بين شمشون ودليله شمشون كان بيحب دليله جدا ومع ذلك دليله تامرت مع اعدائه ضده وفضلت بنوع من الخداع من التملق لغايه لما عرفت سر قوته ولما عرفت سر قوته سلمته الى اعدائه قصه عجيبه من الخيانه اللي خانتها دليله لشمشون الذي احبها سلمته ليد اعدائه وقصت له شعره وفارقته قوته وضاع بسبب المحبة التي من جانب واحد فقط نفس الأمر بالنسبة لداود الملك وابنه أبشالوم داود كان بيحب أبشالوم حتى وهو يتآمر ضده ولكن أبشالوم ما كانش يبادل أباه داود هذا الحب كان حب من جانب واحد عشان كده أبشالوم أقام حربا على أبيه وأذله واختار مستشاريه لكي يكونوا أعداء له يعني أخذ أخي توفل اللي هو مستشار داوود وعمله عدو وظن أنه أخذ حوشاي الأرك أيضاً لكي يكون عدوا لداوود من جانب واحد ومع ذلك داوود كان يقول لرؤساء جيشه ترفقوا بالفتى أبشالوم ولما مات أبشالوم بكى عليه وقال له يا ابني أبشلوم يا ابني يا ليتني مت عوضا عنك لكنها كانت محبة من جانب واحد داوود بيحب أبشلوم لكن أبشالوم لم يحبه وخانه وتآمر عليه وأعد جيشا فقاتلوا ودخل على سراريه فخان أباه من كل ناحية الخيانة دي ممكن تدل على أن المحبة ليست من جانب واحد ولذلك قال السيد المسيح جرحت في بيت احبائي جرحت ايه في بيت احبائي دي تفكرنا بعلاقه ربنا الاولى ب... باليهود ربنا خرجهم من ارض مصر وانقذهم من عبوديه فرعون وعبرهم البحر الاحمر وانزل لهم المن والسلوى من السماء غذاء وظللهم بالسحابه نهارا وبعمود النور ليلا ولكنهم خانوه كانت محبه الله لا تقابل بمحبه اخرى من هذا الشعب وعبدوا عجلا ذهبيا وصنعوا العجل الذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر عجيب ربنا يحب ناس وهم يخونوه عشان كده قال لهم هذا الشعب المتمرد لابد يهلك كله في البرية ولا يدخل منه إلا اثنان فقط من المؤمنين هم يشوع بن نون وكالب ابن يفن ربنا بيحب والناس ما بيحبهوش عجيب ان الناس ما يحبوش ربنا عجيب وبعدين ربنا يقول ايه في سفر اشعياء النبي عن هؤلاء الناس يقول اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض لان الرب يتكلم ربيت بنين ونشاتهم اما هم فعصوا علي ربيت بنين ونشاتهم اما هم فعصوا علي الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم ويل للأمة الخاطئة يعني إيه الكلام يعني ربنا عامل هؤلاء بكل محبة وحافظ عليهم لكنهم لم يبادلوه حبا بحب عشان كده رفضهم رفضهم وقال لهم ايه قال لهم لا يقبل صلواتهم ولا يقبل ذبائحهم ولا محرقاتهم ولا بخورهم ولا حاجة أبدا قال لهم رؤوس شهوركم وأعيادكم كانوا بيحتفلوا بعيد كل في رأس الشهر أبغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما هو صحيح ربنا يحب وبعدين لما الناس لا يبادلون الحب بالحب ويطول أناته لكي تقودهم إلى التوبة وبعد كده ما يتوبوش يرفضهم الله أخيراً يرفضهم اخيرا يقول لهم حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم وان اكثرتم الصلاه لا اسمع ايديكم ملانه دما هو صحيح ربنا بيحب الناس لكن هل حب ربنا للناس معناها انهم يتدللون الى الدرجه التي يتمردون فيها على الله مش معقول طول أناة الله إنما تقتاد الناس إلى التوبة ربنا يريد من الناس المحبة مش مجرد المظاهر الخارجية بيقول يا ابني اعطني قلبك احنا لما ندخل مع بعض في علاقة حب لازم يكون حب من الطرفين معا في سفر حسقيال النبي إصحاح 16 يتكلم الله على أنه بدأ قصة حب مع الناس مع هذه الخاطئة أورشليم بيقول عرف أورشليم برجاساتها إلى آخره بيقول كنت عريانة وعارية ومدوسة بدمك فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب بصيت بسطت ذيلي عليك وسترت عورتي ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي فحممتك بالماء أي بالمعمودية وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت أي بالميرون وألبستك إلى آخره وكسوتك بزا يعني الطهارة والبر وتاج جمال على رأسك فجمل جملت جدا وصلحت لمملكة وخرج لك اسم بين الأمم لأنه كان كاملا ببهائي فاتكلت على جمالك وعملت وعملت وعملت عشان كده رفضت ربنا ياما عمل مع الناس ياما قاد الناس إلى التوبة ياما أعطاهم عطايا كثيرة وكانت النتيجة إن الناس مشوا غلط مشوا غلط بيقول رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المرذول بيقول إن هذا الشعب الرافض أحب الظلم أكثر من النور هؤلاء الناس الذين عمل الرب معهم الكثير وعبدوا الاصنام اخيرا وزاغوا حتى في العباده لم يكن فيها هذا الحب لكن قبل ذلك احب ان اقول ليس الجميع كانوا هكذا ففي ناس تبادلوا معه الحب ايضا زي القديس يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدر المسيح زي مريم اخت مرثا التي كانت تجلس عند قدميه تتامل في كلامه الصالح زي ابراهيم اب الاباء الذي احب الرب جدا أكثر من ابنه وحيده الذي يحب وكان مستعدا أن يقدم ابنه محرقة ذبيحة من أجل الله وفعلا رفع السكين عليه ربنا في ناس أحبوه وأعطونا أمثلة طيبة جدا عن هذه المحبة اللص اليمين بادل الحب بحب حتى في اللحظات الأخيرة من عمره يبقى احنا عايزين التجاوب مع محبة ربنا الحاجة اللي بيسموها response response يعني تجاوب يعني تبادل يعني يرد الحاجة بحاجة وما يبقاش الأمر من جانب واحد لما تحب ربنا لابد محبتك تظهر في كل حاجة ما هو احنا بنصلي لكن هل يوجد عنصر الحب في صلواتنا ما جايز زي ما قال ربنا هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا جايز احنا بنتوب فهل توبتنا فيها محبة لله جايز احنا بنخدم في الكنيسة في الجمعيات هل خدمتنا ممزوجة بمحبة الله ولا مجرد نشاط خالي من الحب الإلهي فين الحب ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك عايز يشوف محبتك دي احنا ناخد بالنا من حكاية من جانب واحد دي يعني مش بس الناس بيعيشوا في حياتهم من جانب واحد من ناحية الحب الإلهي ده كل حاجة لازم يكون فيها الجانبين يعني ربنا بيعطيك كثيرا فهل العطاء من جانب واحد ولا يعطيك لكي تعطي وتعطي من جهة أولاده من جهة الفقراء من جهة المساكين لكن اسمك بتعطي تقول له من يدك أعطيناك مش العطاء مش من جانب واحد للأسف ساعات ربنا يعطي والذين يعطيهم ينقلبون عليه ده امر مؤسف ان ربنا يعطي والذين يعطيهم ينقلبون عليه يعطي انسان قوه فيتخذ القوه لاذلال الاخرين او يعطي امراه جمالا فتتخذ الجمال لكي تخطئ الى الله وتجعل الآخرين يخطئون أيضا جايز ربنا يعطي نعم كثيرة والناس لا يستفيدون منها بل ينقلبون عليه أو يعطيهم الله فيحبون العطايا ولا يحبون الله معطيها انسان ربنا يديله المال فيحب المال ولا يحب الله الذي اعطاه انسان ربنا يديله المال فيحب المال ولا يحب الله الذي اعطاه انسان ربنا يعطيه سلطه فيحب السلطه ولا يحب الله الذي اعطاها الله يعطي الانسان عقلا فيستخدم العقل ضده يستخدم العقل ضده واذا عقله بيلف ويدور في بشاعات وفي ايذاء الاخرين وفي التفكير في الشر طب ده العقل ده اللي بتفكر بيه في الشر ده عطيه من الله اعطاك اياها مفروض تحبه وتمجده من أجل هذه العطية زي ناس يحبوا أن ربنا يعطيهم التكلم بألسنة لكي يفتخروا ويقولوا أنهم أبرار طب وربنا بيديك العطية عشان تفتخر ولا بيديك العطية عشان تحب الله معطيك عجيب هذا الأمر في حب جاي من ربنا لكن في ناس بيرفضونه بيرفضوه زي إلى خاصته جاء وإلى خاصته لم تقبله زي إنسان مثلا يكون الكبد بتاعه تلف خالص ويعملوا له زرع كبد مش كل عملية بتنجح ساعات الجسم بيرفض بيرفض الكبد يقول لك ريجكتد يعني مرفوض مش كله بيرفضه وساعات بيرفض نصه ويسيب نصه ويعيش بالنص وساعات واحد يزرعوا له كليه فيرفض يرفضها ولذلك بعد عملية زرع الكبد أو زرع الكلى بيدوا له حقن باستمرار لتثبيت الحاجة اللي اتزرعت في جسمه عشان ما يرفضهاش فبرضه ربنا بيزرع فينا الحب والإنسان بيرفضه هو كل إنسان شالوا له القلب وزرعوا له قلب جديد قبل القلب في البعض رفضه رفضه لم يثبت فيه ربنا بيقول اثبتوا في وانا فيكم ده في واحد ربنا اداله نبوه فهلك زي بالعام ما كانش بيحب ربنا اللي اعطاله النبوه كان بيحب المال وخان ربنا ودعا الى عصيانه ففي نوع من انواع الرفض بيكون عند البعض الجانب الواحد متعب الجانب الواحد متعب مش بس في الحب في كل حاجه زي مثلا في جهه السماع واحد يسمع من جانب واحد ولا يسمع من الجانب الاخر واحد يقبل ما ياتيه من فكر من جانب واحد ولا يقبل الجانب الاخر هو ايه اللي بيضيع الناس غير هذا الجانب الواحد ده زي مثلا ما يقولونه عن انصاف الحقائق واحد يقول نصف الحقيقه وما يقولش النص الثاني من جانب واحد او انسان مثلا يعاقب فيقول نص الحقيقه انه عوقب ولا يقول النصف الاخر وهو الجرم الذي ارتكبه وبسببه قد عوقب من جانب واحد وانسان يسمع من جانب واحد يقول يا سلام يا حرام الله جانب واحد لما تسمع الجانب الاخر وتشوف الامور كلها زي الزواج ساعات يكون فيه الحب من جانب اخر من جانب واحد ولذلك يفشل الزواج جانب بيحب ويحتمل والجانب التاني ما بيحبش فيفشل لانه من جانب واحد من الامثله العجيبه في هذا الامر مسألة يعقوب وليئة ليئة كانت بتحب يعقوب جدا لكن هو بيحب رحيل ولذلك كل ما كانت تخلف عيال تقول لكي يحبني رجلي مسكينة مش طايلة هذا الحب لأنه من جانب واحد العدل العدل لا يكون من جانب واحد فمثلا في اتهام هذا الاتهام تقدمه النيابه مثلا لكن لابد من الجانب الاخر وهو الدفاع عشان بين الاتهام والدفاع يتوازن الامر لكن جانب واحد ما يصلحش جانب واحد لا يصلح لابد الجانب الاخر الايمان ايضا مساله الجانب الواحد فيها ما تنفعش لابد من الجانب الثاني ان يكون الايمان مثمر وعامل بالمحبه الكتاب بيقول الايمان العامل بالمحبه لما ربنا يعطيك ان تعيش معه ينبغي ان تسلك مع الله بالطريقه اللي يكون فيها الحب من الجانبين ياما ناس دعاهم السيد المسيح وهم رفضوا الدعوه وقدموا اعذارا لهذا الامر قدموا اعذار وكلها اعذار غير مقبوله زي واحد يدعوه ربنا للصلاه ان يكون له صله بيه يقول ما عنديش وقت للصلاه ما عندكش وقت ما عندكش وقت تكلم ربنا تطلع مين انت اللي ما عندكش وقت الواحد يتعجب من حفنة التراب هذه اللي تعمل لنفسها شخصية وتقول ما عنديش وقت اتكلم مع ربنا شوية تراب لا راح ولا جب بيتكبروا على ربنا يقول ما عنديش وقت اصلي طب تصوم ما عنديش صحة اصوم طب تدفع العشور ما عنديش مال ادفع عشور طب تقرا في الكتاب ملياش نفس كبرياء من حفنة التراب هذه اللي ربنا يقرأ على بابها ولا تفتح له ولا تفتح له طب ليه الانسان ما بيستجبش لهذه الدعوه ويحب ربنا زي ما ربنا بيحبه الذات ناس كتير ضيعتهم الذات عايز ذاته تكبر ولو ضد ربنا ولو ينافس ربنا طب وهو الشيطان ايه اللي وقعه مع نفس الوضع الكبرياء والذات جايز محبة العالم هي اللي بتضيع الإنسان جايز عدم الفهم يقول هلك شعبي من عدم المعرفه جايز هناك من ينافس الله في قلبه جايز هناك من ينافس الله في قلبه عشان كده لا يبادل الله بالحب الكبرياء زي يونان لما ربنا قال له تروح تنادي على المدينة قال لا وبعدين تيجي ترحمهم ويبقى كلمتي نزلت الأرض لا ده انا اهرب منك وابتعد بعيدا وضيع نفسه بهذا الامر لابد ان يدرب الانسان نفسه على محبه ربنا طبعا دي قصه طويله كفايه كده اتفضل نصلي